الحمد لله العالمين نبوة إشعيا النبي الذي تنبأ قبل مجيء المسيح ب 700 سنة كررها المسيح بالمجد في مسامع كتبه الفريسيين قال لهم حسنا تنبأ عنكم أشعياء هو تقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا طبعا هذا الأمر يختص بالعبادة جه وقت افتكروا فيه ان العبادة انهم يرددوا الاقوال المحفوظة ويمارسوا الطقوس الموجودة ده اللي ربنا عايزه وخلاص الواحد يعيش زي ما عاوز لكن في واجبات عليه من ناحية ربنا يعمل واجب وبعد ما يعمل واجب يبقى ربنا عايز منه ايه صلاة بيصلي مراسيم طقوس بيعملها أعياد ذبايح لا وابتدوا يعني من سطح إلى سطح يعني بيت ال ال كل اللي بيربطهم بربنا شوية الواجبات دي يأديها خلاص ولما زادت الحكاية بقيوا يمارسوا الحاجات ديت يعني بالجسد اوتوماتيكالي ومات الإحساس الإحساس الجواني بتاع القلب ده ناحية الله مات بيت كلها ممارسات شكلية وابتدوا يحافظوا عليها أكتر وأكتر وأكتر وأكتر عشان تفضل الصورة كويسة عشان يفضل الشكل البراني كويس حرصوا جدا ان شكلهم يبقى كويس وزي ما قلت لك تسطحوا من سطح لسطح من خارج لخارج وتدقيق شكلي مميت في الكلام في التصرف في المشي في البتاع قدام الناس في العشور تدقيق شكلي أن يشتري حزمة كمون ولا شبت من السوق ويجي البيت يعد عود اثنين ثلاثة أربعة خمسة ها تسعة وده بتاع ربنا بل أكتر من كده فيهم من كان ناس وصلوا لأكتر من كده يقول لك إيه الكمون المطحون ده حتى العيدان اللي بتتنخل في المنخل ديت بل لازم تقدم عنها عشور تعد برضو حتة الكسر ديت وإيه تقدمها ده حاجة بتاعت ربنا بينما الحياة الداخلية القلب النية ابتدت ايه تنهار تنهار تنهار تنهار لما المسيح كشف الغطاء بتاع الفريسيين ده لما تقرا عنه في الويلات اللي المسيح قالها تلاقيها مخيفة جدا جدا لأن السطح البراني ده كان مخزن جواه عفن شكل البراني اللي حافظوا عليه قوي وقال لهم تبدو ظواهركم مثل الصديقين شكلكم من بره بقى مظبوط عشرة على عشرة شكل القديسين شكل الصديقين مثلوا الدور تمثيل تمام ومن جوه قال لهم مليانين مليانين عظام اموات وكل نتانه تصور الت... يا- طبعا انت عارف ان المسيح المجد فحص القلوب فمش بيقول الكلام ده من فراغ مش مش تمثيل مش آه، مش آه، آه، تورية او من من زخرف الكلام لا المسيح بيقول الحق الحق لما كشف المسيح ال- القشرة البرانية بان ان جواهم آه حاجة ما تتوصفش ودي أخطر ما يصيب المتدينين يعني الكلام ده ما يخصش الناس اللي ما بيعرفوش كنيسة ما يعرفوش ربنا وما يدخلوش وما بيصلوش وبتاع لا لا الكلام ده بيخص الناس اللي بيعبدوا ربنا أصلا المواظبين اللي بيجوا اللي بيروحوا المرض ده بيصيب المتدينين ان تبتدي الديانة تبقى حاجة برانية حاجة خارجية قشرة ويبقى الواحد من جواه مضروب بالخطايا عشان كده المسيح قال حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا هذا الشعب يكرمني بشفتيه بقت العبادة كلها ايه verbal كلام كلام في الهواء طبعا بقول لك ده ده بي بي بي بيضرب فينا احنا لما الانسان يعتاد دخول الكنيسه من غير وعي ويعتاد الصلاه وهو حافظ خطاياه جواه تبقى الخطيه جواه وهو بيصلي فدي بتعمل قشره برانيه ويبتدي الانسان ي- ي- يحكمها ويحبكها ويحافظ عليها لما الإنسان ما بيكونش مكمل واجبات التوبة وعايش فيها ومخزن الخطايا أو الخطايا ليها والشيطان له مدخل لقلب الإنسان وبينخر فيه ومخلي جواها الخطايا وبعدين يقولوا حافظ قوي على شكلك ده انت شماس ده انت قسيس ده انت بتيجي ده انت الناس عارفاك ده انت ده انت يعني فجر في الكنيسه فتبتدي الخطايا ترعى جوه الانسان زي دوده بتاكل وتخرب اللي جوه وي- ويبتدي الانسان ايه يقول لك زي ما انا يقول له اخبارك ايه يقول لك انا زي ما انا ليه لانه باصص لنفسه في المرايه البرانيه لا في مرايه تانية جوانيه داخليه المرايه الجوانيه ديت عين المسيح شايفاها الجزء الداخلي الجواني فينا اللي هو القلب اللي منه مخارج الحياه اللي بره ده طبعا له لمين قال للناس الجزء البراني الخارجي المظهر الشكل ال- ال- البراني ده بتاع مين قال لا ده للناس الناس يشوفوني اعمل حساب الناس يعني ممكن اقع في اوحش الخطايا بس ايه لو حد شافني اقول يا اتخض قوي يعني ما دام بعيد عن عينين الناس تبقى الخطايا مباحه والاستهتار مباح والكلام الوحش مباح بس لو حد شافني يعني زي ما يكون واحد اتمسك في عملة فالهم كله يركب الإنسان إذا الناس عرفوا عني عشان كده أنا بديلك الحتة دي عشان الواحد يكتشفها في نفسه ويبتدي يبتدي صح إذا كان الإنسان يخشى كلام الناس جدا جدا ماذا يقول الناس عني ويبصوا لي ازاي فاذا محدش يعرفني ماشيه واذا حد يعني آه، شافني ولا سمع عني ان انا يعني يعني لو رحت في حته بعيده عن الناس ومحدش شافني ولا حد يعرفني ولا حد بتاع اه زي بقيه الناس زي بقيه العالم في اوحش الحاجات اه ما يهمش ما دام بعيد لكن اول ما اسمع ان حد آه، شافني ولا بتاع آه، اتبرجل ليه لان الصوره اللي انا راسمها والشكل البراني اللي انا يعني محبكوا قوي عشان الناس يمدحوني وعشان الناس يقولوا ده فلان ده ده راجل يعني الكلام اللي انت عارفه ده ما دام احافظ عليه اول ما اسمع ان الناس عرفوا عنه حاجه اتهز وازاي ومين قال لمين ومين قال لمين ووصلت لغايه فين والكلام راح لمين وازعل جدا من الناس واتضايق قوي واتبرجل ليه؟ لان الشكل البراني مهم قوي ومديح الناس وكلامهم عليا مهم قوي واجرتي باخدها من الناس ومترجيها ومستنيها ان الناس تمدحني وان الناس تقول عليا وان الناس تمجد فيا كانت دي علة الفريسيين الأولى مرضهم الخطير جدا عاوزين مجد الناس عاوزين مديح من الناس عاوزين كلمتين كويسين من الناس فلما المسيح بيصلح المسار بقول لك للمتدينين لينا لما بيصلح المسار يقول ايه فوق كل تحفظ سفر الامثال زمان احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه قالها المسيح تاني النهارده من القلب تخرج الافكار الشريره الزنا القتل السرقه طالعه منين قال من القلب طب والحل الحل ايه طهر اولا لداخل عشان كده بقول لك الكونسيرن المسيحي مركز جدا مش على الشكل على القلب طهر القلب لك الخطايا مضايقاني قوي لان قلبك مش نظيف طب هو اعمل ايه ادخل مخدعك واغلق بابك واكشف على القلب بتاعك اللي منه مخارج الحياه ونقيه اقدر طبعا ما انت مخلوق من جديد وانت مولود من جديد وقلبك المخلوق من جديد ده نقي جدا ونظيف جدا شكل المسيح فاذا كان اتسخ نظف واذا كانت الخطايا جواه اتوب واعترف وارميها محاولات فاشله جدا جدا جدا هي ايه محاولات المحاولات لتصليح الخارج التصليح البراني والقلب تعبان دي محاولات فاشلة خايبة كل توبة يعملها الإنسان حكاية قصقصة حاجات من بره عشان يفضل المنظر حلو توبة تعبانة منين تبتدي التوبة من القلب بكل تأكيد كل واحد فينا عارف قلبه من جوه شكله ايه فلا تنتظر كلام من الخارج كل واحد فينا على انفراد عارف دواخله نيته قلبه ضميره اللي منه مخارج الحياة ده ما تستناش حد يكلمك عنه لأن المسيح للمجد قال يا لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه فعشان كده بقول لك لما فضح المسيح التدبير الوحش ده قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا طب إكرام الشفتين اللي هو كلام الصلاة من البق يعمل إيه في المسيح هل الله يشمخ عليه لا هل ربنا يخدع بكل تأكيد لا هل ربنا يعني كثرة الكلام وترديد الكلام يعني يخيل عليه أبدا إذا العبادة هل العبادة ترديد هل القداس هل المردات دي بغبغانات؟ لا لا لا لا العبادة قلب إذا خلت العبادة من القلب خلت وتفرغت من معناها يبقى ملهاش معنى إذا كانت العبادة ترديد من اللسان من الشفايف اشطب عليها عشان كده الواحد يزعل ده كتير قوي من صلواتنا دخلت في ال في ال في, ال في الحته دي كتير اتكلم اتكلم اتكلم اقول اصلي اقول لك ما بحسش لان قبل ما ببتدي اصلي ببطل قبل ما ابتدي انفعل وقلبي يتحرك اكون بطلت الصلاه ما بدخلش الاعماق نفسي بل في كثير من الاحيان اقول الواحد صلي يقول اصلي اصلي اقول ايه ما انا مش عارف اقول ايه يعني افتح فمي امام المسيح اقول له ايه اكرام الشفتين كلام الشفتين كلام الفم إن ما كانش يخرج من أعماق الإنسان في تذلله وتضرعه أمام الله ما يبقاش معنى يعني لو جالك واحد بيكلمك كلام وهو لا يعنيه يعني هو بمجرد كلام تسميه ايه الانسان ده او بيقول لك كلام كلام في الهوى وهو نيته وقلبه ما بيعنيش الكلام اللي بيقوله ده لو الحكايه دي حصلت معايا واحد بيجي يضحك عليا بشويه كلام مجرد كلام بيقوله وبعدين ابص الاقي في الاعمال بتاعه الانسان مفيش ولا كلمه من اللي بيقوله لي واعد 500 ميعاد ولا مره يجي اقول له ده جرى له ايه؟ اتكلم معايا ازاي؟ فتصور ان ان انسان يعمل كده مع ربنا يتكلم يتكلم يتكلم وقلبه مبتعد بعيدا الصلاة العبادة مش عد كلام على ربنا أدي لك دليل المرأة الخاطية اللي سكبت نفسها على قدمي المسيح قالت كم كلمة ولا كلمة ولا كلمة واحدة لكن ايه تابت وغسلت أخذت الغفران خطايا وقال لها مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام وقال هذه المرأة أحبت كثيرا ودموعها شاهدة وشعر رأسها اللي مسح رجلين المسيح شاهد لكن الكلام ايه ولا كلمة إذا الأمر في الحياة المسيحية في الصلاة في العبادة بتاعتنا مش كلام مش بكثرة كلامهم يستجاب لهم لأ لأن المسيح إيه؟ فاحص القلوب مختبر الكل قبل ما تقف وتفتح بقك قدام ربنا افحص اللي جوه ده ايه احسن الواحد يقول كلام امام الله وهو لا يعنيه قبل عشان كده الاباء القديسين كانوا جهزوا نفسهم للصلاه ما هياش وقفه ما هياش ما هياش روتين لكن كان الواحد فيهم يجهز نفسه كيف يقف أمام الله وكيف يفتح فاه ده إبراهيم أبو الآباء لما وقف قال شرعت أن أتكلم مع المولى وأنا تراب أفتح بقي أقول له إيه فلما خدنا بالنعمة في العهد الجديد نعمة البنوة أن احنا لينا دالة أن احنا نتكلم مع الله ونسكب أمامه أنفسنا وسؤال الصلاة يجب أن تكون الصلاة من أعماق القلب كل كلمة أقولها لما أقول ارحمني أنا أعنيها تماما أما أدخل الكنيسة وأقول يا رب ارحم كري أليسون كري أليسون اعملوها يعني تبص تلاقي فيه يعني ساعات الواحد يقولها زي البغبغان طب بنقول كري أليسون 41 مرة 41 مرة في كل صلاة من صلوات الإجبية لكن كر كر كر واحد مش واخد نفسه ايه هو تأدية واجب لما واحد يقول قدوس الله قدوس قدوس قدوس قدوس اه ده انت واقف قدام القدوس يعني يعني انت في لما تنطق من بقك كلمة قدوس الله انت بتمتلئ بالقداسة من الحاجات ال ال ال من كتر ما اتعودنا ابتدى الواحد فينا يدخل في الروتين الوحش ده يبقى بيقول وعقله هناك بعيد قلبه بعيد فبيكرر كلام بالذات الحاجات اللي حفظناها منذ الطفولة فبقينا نكررها بغبغانات عاوزة مراجعة عاوزة مراجعة ان الواحد يراجع يقول ابانا الذي كل ما يقول ابانا الذي يقف ويعني ما يقول كل ما يدخل الكنيسة في القداس ما يستعجلش ما ما يكررش الكلام زي ما المسيح قال لا تكرروا الكلام باطلا كالوثنيين خلي كل كلمة بتقولها قلبك وراها سندها وما تخليش الآية بتاعت أشعيا دي تنطبق علينا إن احنا نكرم الله بالشفتين أما القلب مبتعد عنه بعيدا لربنا المجد دائما